إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خبط عليه في ليلة من الليالي فتح له الباب أول ما شافه انشرح صدره فرح بيه أعظم فرحة استقبله أحسن استقبال مسك في إيده وقال له أنت ضيفي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بدأت العلاقة بينهم تزداد يوم ورا يوم دخل الضيف على صاحبنا وكانت دخلته دخلة الخير والسعادة وكما كان شقيق البلخ يقول ليس شيء أحب إلي من الضيف لأن رزقه على الله وأجره لي حبه ملأ قلبه لقى نفسه معاه بقى إنسان جديد لقى نفسه بيعيش أحلى أيام حياته الضيف خد بإيدين صاحبه للمسجد بقى يصلي كل صلاة في وقتها عرفه معنى الصيام في النهار والقيام في الليل عرفه معنى لذة طاعة الرحمن حب الضيف لما ملأ قلب صاحبنا الأيام عدت معاه كأنها ثواني وفجأة جاء الضيف الغالي واستأذن على صاحبنا وقال له الوقت عدى وده معاد الرجوع صاحبنا ما صدقش نفسه حضنه ومسك في ايده واستحلفه انه يحن عليه وما يمشيش وقال له ارجوك ما تسيبنيش خطر بباله كلام محمد بن بشار شيخ الامام البخاري الامام البخاري راح البصره فتلقى العلم على يد محمد بن بشار هذا فلما أراد أن يترك البصرة قال له محمد بن بشار موعدنا الحشر ألا نلتقي بعد يمكن ما نتقابلش تاني ويمكن ما نتقابلش مع رمضان تاني لما خطر بباله المعنى ده جري وراه قال له أرجوك ما تسيبنيش أنا دقت معنى الطاعة أنا عرفت يعني إيه القرب من ربنا معاك أرجوك ما تسيبنيش هو ده نداء كل قلب مؤمن بعد رمضان صاحبنا ما قدرش يتمالك نفسه بكى وقعد يمشي في الطرقات يبحث عن صاحبه بدأ يحس بألم فراق الضيف الغالي ده حاله بدأ يتغير بدأ يرجع تاني للمعاصي والذنوب وبدأت ريمة ترجع لعادتها القديمة بدأ يقول يا حبيبي يا صديقي يا ضيفي انت فين أرجوك ما تسيبنيش أنا مش عايز أرجع تاني زي ما كنت قبل ما عرفتك أنا مش عايز أرجع تاني للسكة اللي أنا كنت فيها أنا عايزك معايا على طول قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه فكر إنه يكتب رسالة إلى حبيبه رمضان فقال له أخي وحبيبي وصديقي وسيدي شهر رمضان أكتب إليك هذه الكلمات أملأها بحبي لك وامتناني لله أن بلغني إياك أخي الحبيب وصديقي العزيز وسيدي الكريم زرتنا ففرحنا بك وأقمت عندنا فأنسنا بك واستمتعنا بصحبتك كنت لنا نعم الصديق ونعم الجار ونعم المعين أخي الحبيب سلام عليك بما أحييت في قلوبنا سلام عليك بما أخذت بأيدينا إلى الله سلام عليك بما جمعتنا فيه من الطاعة وبما أيقظتنا فيه من غفلة سلام عليك ما وهبتنا من خشوع وخضوع وما ملأت قلوبنا بحب الله العظيم وحب نبيه الكريم سلام عليك إذ أنت شهر العتق مش يمكن اتكتبنا يا شباب بفضل رمضان وقدوم رمضان السنة دي من عتقاء الله من النار مش يمكن غفر لنا بفضل الله ما تقدم من ذنوبنا ليه مش شايف في عينيكو الإحساس بأن احنا فزنا بالجوائز العظيمة دي علشان رجعنا تاني على مدى الثلاث أربع أيام اللي فاتوا لما كنا عليه عشان كده أنا جاي النهاردة أكلمكم عايزين نقول لرمضان الرسالة دي اذكرنا عند ربك رمضان دلوقتي عند ربنا بأعمالنا كلها عايزين نقول له كده اذكرنا عند ربك لما تروح بأعمالنا على ربنا أقرئ ربنا منا السلام وقل للرحمن والله يا رب إنا نحبك ونحب قربك ونحب طاعتك لكن بتاخدنا نفسينا شوية والدنيا وتوقعنا بعد ما خلاص كنا عاهدناك مش هنرجع تاني مش هنعمل الأعمال دي تاني بس حبك في قلوبنا يا رب وحب ناديك في قلوبنا يا رب وهو ده اللي هنبني عليه أعمالنا على مدى السنة الإيمانية دي السنة الإيمانية بتبتدي من شوال خلاص خلصنا كده السنة اللي فاتت دي هنبتدي بقى من دلوقتي سنة إيمانية جديدة عايزين نشوف هنعمل فيها إيه فعايز أديكم في الأول شوية وصايا مهمة قوي في فقه الطريق فقه الطريق في شوال وبالتالي فيما يأتي من شهور شوف في حاجتين خدوا بالكم منهم قوي في شوال رقم واحد الشيطان مصفد بقاله شهر هو أعدى أعدائك أنا عايزك تتصور كده شخص عدو ليك حاقد مش متمني لك الخير أبدا عايز يوقعك في شر أعمالك بأي شكل شوف غيظه وهو بقاله شهر مش عارف يعمل معاك حاجة وكل شوية الرحمات نازلة وانت قاعد تمسك مصحف وتصلي قيام وصيام نهار ورحمات ربنا نازلة فطالع بكل غل عايز يوقعك هيعمل ايه قدامه ثلاث سكك لو انك هتعرف تسلك في الثلاث سكك دول يبقى انت امنت شره اول سكة انه يوقعك في اليأس هيعمل ايه هيوقعك في تقصير أو ذنب تكون أنت عهدت ربنا إنك مش هتعمله تاني يعني أنت خلاص في رمضان قلت خلاص يا رب مش هعمل الذنب ده تاني خالص ومش هرجع له ومش هقول ومش هعمل يروح موقعك فيه تقعد بينك وبين نفسك تقول ضاع الشغل ده ينفع ما ينفعش يبقى أنا ما ينفعتش يبقى وقعك فين في اليأس بس جابك انت هتيأس هتحبط مش هتعرف ترفع راسك تاني وكان الشيطان للإنسان خذولة خذولة يعني ايه مخذل مهمد يخليك دايما كده ايه يائس من نفسك مش نافع انت فيك وفيك ويشعرك بضعفك ويشعرك بسلبياتك فبالتالي عمرك ما تقدر تمشي دي اول سكه هيحصل تقصير مثلا تقصير زي ايه ضاعت منه صلاه بعد ما كان أحد عهوده ومواثيقه إن هو كل صلاة في الجماعة من تكبيرة الإحرام وعمره ما هيفوت ضاع الفجر يصبح بنفس النفسية الانهزامية دي عايزين بقى في المقابل نتعامل مع الموقف ده لو حصل كده فاكرين كنا نقول دايما ايه لو رجلك غرزت في الوحل قوم انفض عنها على طول واستدرك الفائت ده درس رمضاني مهم جدا انك تستدرك فائتك يعني انا وقعت في حاجة مش مطلوب بقى ان انا اقع في عشرة خلاص استدركها باستغفار استعذ بالله من الشيطان مش هيهزمني في اللي جاية لا يلدغ من جحر مرتين اتحداه واعرف ان هو جابك هنا ان الشيطان يفتح على ابن ادم سبعين بابا من ابواب الخير ليهلكه في باب من الشر منهم يكونوا ايه باب الشر ده اليأس واحنا كأمة منهزمين نفسيا يعني مش عايز انت اكتر من هو بس هو يرميها لك هتلاقي نفسك وقعت على طول بس صح ادي سكة السكة التانية بقى عكسها ما شاء الله عليك السنة دي احلى رمضان في حياتي ايه ده ايه الشغل الجامد ده وصلاة ايه وقرآن ايه ده انت قريت قراية وصليت صلاة ده انت عمرك ما عملتها يا اخي ايه ده الله اكبر الله اكبر بس كده انت بقى ايه الله اكبر تمام التمام السنه دي فعلا رمضان لا لا حاجه تانية خالص انا مش هقدر اقول لك مشاعر واحاسيس ومواضيع مش هتعرف تتدخل انت في المواضيع دي هو بس كده يعجب بعمله جابه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن وفي لفظ أهلكهن هي أكتر واحدة دي إنه يريحوا بقى هنا عايز تعرف أنت بقيت معجب ولا لا أديك علامة على طول علامة الإعجاب إيه إنك تقف تقف عن العمل هتعمل تاني ليه دول كذا ختمة ما شاء الله يعني دول بتوع السنة كلها تبقى تقرا لك بقى بعد كده اي حاجه في الخفيف يعني اي حاجه كده تمشي لكن احنا عملنا الحمد لله وصلينا صلاه طويله وتمام تمام وشهر صيام يعني ما شاء الله خلاص كده يقف عن العمل يبقى جابه في الاعجاب تلاقي ايه الواحد طالب العلم مثلا قرا له كتاب يقعد في اي قعده يلمس الناس كتاب محدش عارف يفتح بقه وقال شيخ الإسلام وقال مش عارف مين وقال مين الله أكبر ما فيش حد عارف يفتح بقه يقعد ولا يفتح كتاب بعديه ما خلاص بقى أي كلمتين أروح راميله شيخ الإسلام ما يقولش ولا كلمة معايا خلاص هو نفس الحكاية برضو عنده شوية حاجات كده هو عمل فلما تيجي تتكلم أنت ختمت كام ختمة السنة دي ختمتين ختمتين يا عم هو بقى طبعا مدكن هو الحبة اللي قد كده وخلاص فمش هيشتغل تاني هو ده بقى الإعجاب يوقع السكة الثالثة الغرور وغركم بالله الغرور ايه بقى الغرور هنا ربنا قال ايه يعدهم ويمنيهم يقعد انت كده تمام وبعدين السنة الجاية اذا كان انت مش عاجبك رمضان السنة دي وكان في افات ومشاكل وما عرفتش تعمل حاجة لسه لك لسه في اول شبابك عايش شبابك تمتع يا عم في ايه المشكلة كده بقى اشتغل يعدهم ويمنيهم الراجل يقعد يقول لا أريان الله ما أصنع اتفرج بقى أول يوم صاروخ ثاني يوم ماشي ثالث أه بدأنا نعكس شوية أربعة خمسة أه طب بس ناخد نفسنا ونبقى نكمل من تاني أه بدأ الشهر يوم في ورا تاني ورا تاني لغاية ما يجي على العشر الأواخر يبص يلاقي مش هو ده العمل اللي يجيب مغفرة وتقوى وعتق من النار يقف في العيد يبص على وشوش الناس الناس ما بين فريقين وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه عليها غبرة ترهقها قطرة فيبص في وشوش الناس وبعدين يقول لئن مكنني الله عز وجل وبلغني رمضان القادم لأرين الله ما أصنع هو دي الأماني وإحنا عايشين في بحر الأماني والعلماء قالوا مفسدات القلب خمس منها ركوب بحر الأماني إن أنت ما خدتش قرار يبقى النقطة دي بتقول إيه بقى علشان نواجه كيد إبليس وحيل إبليس بعد رمضان قرارك ايه انا قلت لهم كده في الاعتكاف على يوم 27 28 قلت لهم خدتوا القرار لو ما خدتش القرار يبقى بتلعب وانا النهارده عايزك معايا تاخد القرار ايه قرارك هتغير في ايه هحافظ على الصلاه وهبقى كذا وهطلب العلم وهحفظ قران وهبقى كويس قوي كلام فارغ شعارات اللي يقول لي هحفظ القرآن السنة دي وهعمل مش عارف ايه فين البرنامج العملي الدقيق انك هتعمل ايه في الاول اسبوع من شوال اول اسبوع تاني اسبوع هتعمل فيه ايه هو ده قرار انما العبارات الكبيرة دي اسمها اماني فعايزين ناخد قرار يا شباب هو ده علامة قبول رمضان يا شباب ان انت تبقى خدت قرارك هناخد القرار النهاردة ايه بقى ادي الواجب العملي ثلاث عادات سيئة هتعاهد ربنا إنك تتخلص منهم على مدى الفترة الجاية ونحدد لهم برنامج زمني لقيت نفسك بتتكلم كتير وبتضيع وقت كتير لما أقول لك علامة المقت ضياع الوقت وتبص تقول لي ده رمضان اللي اسمه رمضان كان بيضيع يبقى غيره مش هيضيع لا يبقى أنا مش هنفع رجعنا تاني لسكة إبليس اهي ابتدي أقول أنا آفة من آفاتي إن أنا بضيع وقتي إن أنا ما عنديش منهج في حياتي إيه المنهج اللي أنت عايش له هتتعلم إيه أحوالك هتتصلح مع ربنا في إيه أحوالك مع الناس إيجابي هتشيل دعوة هتشيل قضية هي دي علمك حالك عملك دعوتك لازم تأسس دينك بالشكل ده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهنبتدي الثلاث حاجات اللي هم عوائق قدامك واضحين قوي أنا مش عارف أغض بصري أنا بنام كتير أنا كسول أيوة قدامي بقى حاجة من دول وابتدي أنا بعجز بشكل سريع يعني أحبط أيأس ألاقي نفسي مش قادر كل حاجة من دول يتحط لها الوصفة الإيمانية بتاعتها عجز استعن بالله ولا تعجز مش قادر ما تقولش مش قادر لأنها مش بحولك ولا بقوتك بقوة الجبار القوي سبحانه هو اللي هيمدك بالقوة هو اللي اداك القوة اللي خلتك وقفت وصليت ولو حاولت تعمل نفس الشغل دلوقتي ما تلاقيش نفس النفحات ولا نفس الوضع اللي كان في رمضان انت كسول يبقى تستدفع الكسل ده بدعاء أذكار الصباح والمساء لا تحقرن من العرش شيئا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل والله يمكن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك هذا المعنى عندك ضبابية في الرؤية آه فأنا بحاول أساعدك في أن أنت تشخص نفسك ضبابية في الرؤية يعني مش عارف تعمل إيه عندك اضطراب ده اللي احنا القرآن بيسميه العمه يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون يعمهون يعني ايه يترددون يحتارون مش عارف يهتدي الى سبيل الاضطراب ده اعرف اتعامل معاه ازاي عايز علم بالطريق حد يبصرك بالطريق لان فيه هدايتين هدايه الى الطريق وهدايه على الطريق هي دي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط فنوصل له ونمشي عليه احنا ممكن نكون وصلنا وتكون دي ثمرة رمضان واللهم لك الحمد لكن اللي عليه بقى من جوه كلام بعض الشباب ليا في رمضان قال لي كلكم قاعدين تقولوا من بره احلى رمضان في حياتي رمضان فرصتك يلا يا عم اعمل اعمل اعمل نخش من جوه الدنيا ضلمه جوه اللي هو وانا واقف في الصلاه وسرحان مش عارف اعمل ايه جوه اللي هو انا مش حاسس بان الصيام اي اثر عليا جوه اللي هو الذكر مفيش تاثير في القلب جوه اللي هو قران بيتقري كده وخلاص ولا ليه اي مفعول جوه ده اعمل فيه ايه جوه ابتلاء في النص مش فاهم اتعامل معاه ازاي هو ده بقى على الطريق وهو ده اللي انا عايز ابصرك بيه النهارده انا بقول لك كده على الطريق شيطان واقف لك متغاظ عايز ياخد عملك كله ويضيعه وهيقعد ينفس فيك ليل نهار ان انت عملك حبط عملك ضاع ان انت لم تكن من المقبولين يا عم علامة الحسنة حسنة بعدها وقعت في ذنوب ولا لا يبقى رمضان اتقبل ما تقبلش بالسلام خلصت هي دي الشغلانة مين قال لك دي اسمها علامة الحسنة بس ده مش معناه إنها دي علامة فارقة يعني خلاص منزلة وإلا طالما علامة الحسنة حسنا بعدها يبقى ما حدش هيقع في ذنوب لا الغالب على حاله إنه يبقى موفق لطاعات عايزكم تفهموا الكلام عشان لما تقروه وتيجي بعد كده تقع في أي مخالفة أو أي تقصير ما تقعش فهمتوا المعاني دي ولا لا يبقى انت هتاخد قرارك ثلاث عادات سيئة تتخلص منهم غضوب هتبتدي تهدى شوية آه مثلا ما بتحافظش على أذكار الصباح والمساء حتى أقل شيء الأذكار الدخول والخروج ومش عارف إيه أنت مقصر فيها عيب آفة عايز أصححها عايز أبقى على هدي محمد صلى الله عليه وسلم ده وفي الجانب الآخر قرارات بقى اللي انت عايز تهدف بيها حياتك ايه هدفك هدفك الإيماني ايه هو واضح محدد بتركز عليه عارف سكتك كده هتودي لفين ولا برضه شعارات لا عايزين أهداف واضحة أهداف واضحة هتقول أنا هحفظ جزء قرآن الهدف لازم يبقى مراعى فيه إمكانياتك ووقتك وأحوالك ما تجيش تقول لي كلام برضو أنا هحفظ كل يوم جزء أنت ما عندكش وقت أن أنت تحفظ كل يوم جزء وأنت ما عندكش إمكانيات أن أنت تعمل كده تقول لي لا أستعين بالله ولا أعجز وتجي تعمل وتلاقي هو ده بقى اللي يفتح له سبعين بابا من الخير إن هو يجي يمسك المصحف وممكن أول يوم يحفظ جزء وبعد كده ما يجيبش يوقعه خالص بقى مش قلت لك مش سكتك هي كده لا أنا عايز أحط هدف يكون فعلا واقعي احنا قلنا أربع شروط في الهدف الناجح هدف واضح هدف محدد هدف واقعي قابل للقياس واضح يبقى ما يبقاش غوغائي ما يبقاش كلام كده اللي هو ايه انت عايز ايه عايز ربنا يرضى عني عايز ايه عايز اخش الجنة عايز ايه عايز الحور هو ده اللي انا عايزه من الاخر يعني لا هدف لازم يكون واضح محدد تماما عايز ترضي ربنا في ايه حد ربنا من سكة ان انا انفي عن نفسي الجهل واتعلم واعرف مين هو ربنا هو كده طب يعني ايه دي هتعلم اسماء وصفات هعرف يعني ايه شكور ويعني ايه حميد ويعني ايه ولي ويعني ايه قدوس هعرف انجيه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه انا احد وقفات رمضان الايه اللي قبليها ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى وصلت ولا ما وصلتش يبقى عايز تنفي عن نفسك طبع القلب مش أنا واقف في الصلاة لهم قلوب لا يفقهون بها صح طب أشيلها ازاي دي قال السبب ان هم غافلين سبب ان في دنيا في القلب سبب ان هم بيفكروا في حاجات تانية غير الهدف الحقيقي اللي اتخلقوا من اجله فعشان كده غافلين نايمين انفيها ازاي دي يا رب اهو آفة اهو انا مش عايز ابقى طول الوقت في الغفلات دي قال اتعلم انا مين ولله الاسماء الحسنى وصلت هي دي طب خد التانية ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون هي دي الغفلة إنه البلاء نزل وقلبك اسود شيئا ما أو طبع عليه وانت ولا انت هنا فجاء البأس وانت نايم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا والدنيا واضحة خالص والشمس مشرقة وهي الآيات واضحة فوق فلان بيموت وفلان بيحصل له وفلان بيجراله وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم هي دي الوقفة فهم إيه بقى لا يفقهون لا يسمعون من الأصل الإشكال كان فين ما كنتش بتسمع إن في ذلك لذكرى لمن لمن كان له قلب فما عندناش أو ألقى السمع يسمع صح كنت وانت واقف كده تجيب قلبك تقعد بقى كده تنصت وتصغي للآية اللي جايه لك الكلمة اللي بتوصل دلوقتي ليك وانا بتكلم افتح لها قلبك عشان قلبك الاقفال اللي عليه تتحطم فهمتوا يبقى ازاي اشيل الغفلة وطبع القلب ده محتاج تسمع محتاج اسمع ايه أول شيء داوي قلبك بالقرآن تاني شيء داوي قلبك بالمواعظ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا هذه وصية الثبات مش انتوا هتسألوا وتقولوا كده كيف الثبات على الطاعات بعد رمضان أقول لك الوصفة في كلمات شوف فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بس وللمؤمنين والمؤمنات بص ختام الآية بقى والله يعلم متقلبكم ومثواكم أشرح فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم قبل القول والعمل العلم قبل التوحيد نفسه الأول أعلم وأعلم إيه أعلم أنه لا إله إلا الله يحصل تجريد يحصل إخلاص مفيش حد دلوقتي في دماغي غير ربنا ما بذلش إلا لله ما بحبش إلا ربنا لا إله إلا الله كويس طب أنا علشان أوصل للمعنى ده يحصل إيه بقى محتاج تزكية محتاج تطهير للقلب واستغفر لذنبك يبقى لازم تستغفر لذنبك بس لا ولازم تبقى تشعر بروح الجماعة دي لازم تشعر بالمؤمنين والمؤمنات لازم الصحبة لازم الألفة لازم المجتمع المسلم لازم تبقى أنت في وسطهم ما ينفعش تنعزل عنهم فتبقى مهموم بهمومهم فتستغفر لهم وللمؤمنين والمؤمنات لغاية كده ماشي الروشتة بتقول علم وتوحيد إخلاص وتوبة وإنابة وتجديد للمعنى ده اللي هو تزكيه بص بقى الأخيرة دي والله يعلم متقلبكم ومثواكم اللي هي قصة الثابت والمتغير إيه الثابت والمتغير متقلبكم أدي المتغير ومثواكم اللي هو الثابت وانت في الطريق لربنا عندك ثابت ومتغير إيه الثابت هي دي قصة برضه فقه الحال بعد رمضان الثوابت يا شباب الحاجات اللي انت مش هتتنازل عنها أبدا بنصلي الخمس صلوات يا عم اللهم لك الحمد ثوابت يعني ما ينفعش يوم كده ما تصليش دي ثابت في حياتك في واحد بالنسبة له الثابت أعلى شوية يجيب نوافل ما يقدرش لازم كل يوم ال 12 ركعة يجيبهم زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب في واحد بالنسبة له الثابت جزء قرآن لازم يتقري واحد بالنسبة له الأذكار وأنا بشوف ناس عادية خالص وبسطاء جدا تلاقيهم في المواصلات ولا في البتاع لازم يقرأ كل يوم الورد في الصبح أذكار الصباح وأذكار المساء ما فيهاش هزار دي أوراق ثابتة ده اسمها الإيه؟ الثوابت في بقى متغيرات اللي هو احنا قاعدين في رمضان فتح فتلاقي نفسك ممكن صليت لك في يوم ثلاث اربع اجزاء خمس اجزاء واللي صلى بكذا واللي صلى طول الليل واللي عمل واللي سوى دي اسمها متغيرات على حسب الوقت فعبادة رمضان تختلف عن عبادة شوال هو كده احنا قاعدين في الحرم تمسك المصحف تقول حاضر بس اقرا لي جزء كده وبعد كده اريح تلاقي نفسك بسحبت هو كده فتح ما تلاقيه ما تعرفش منين مش بكسبك اعملها هنا بقى دي ولا الهوى ولا الهوى خالص انا لسه مجرب النهارده يعني ما امبارح كانت ماشيه وسالكه ايه المشكله فهو ده دي اسمها الايه بقى المتغيرات ادي المتقلب وادي المثوى المثوى المكان اللي ايه تستوطنه اللي هو بيقول عليه المقام حاجه ثابت عليها وفي حاجه بقى التانية اسمها ايه بتتغير فيها امتى تبقى منزلتك عند ربنا كل ما الثوابت بتاعتك تعلى فالمطلوب بعد رمضان انت كنت مثبت خمس صلوات السنه اللي فاتت السنه دي هتثبت معاهم قيام ليل ركعتين حلو قوي بس ثابت في حياتك واحد كان مثبت جزء قران بقى جزئين بقى يختم ختمتين في الشهر او ختمه ونص المهم زود فالثابت بتاعه ايه زاد وثبت على كده عشان كده هو ده اللي انا هاممني اللي هاممني العمل الديمه اللي انت هتستقيم عليه انما المتقلب ما ينفعش هنا تقف عليه بيقولوا الاحوال مواهب والمقامات مكاسب يعني الثوابت بتيجي بكسب العبد ان هو يعمل ايه يشتغل ويتعب عشان يوصل ما تجيش كده انما الحال اللي هو انت وقفت في الصلاه في يوم شريم دخل الصلاه وانفجر في البكاء المهم هو واقف على شوية معاني كل اللي واقف مش فاهم هو واقف بيعمل كده ليه بس هو بيعيط والناس كله سخن بقى تلاقيت لك الحرم شوية بشوية هو مش قادر يكمل الآية وهم بقى كان كله قاعد تايه كل الحرم ساكت واخر رمضان بقى وكله ايه بيسقط يعني اول ما هو تفاعل كله بدأ يبكي نزلت اديتهم درس عيطت النهاردة اه عيطت عليه على خدتك هكون عيطت ما انت مش فاهم حاجة هو لما وقف عليها وبدأ يبكي كله بدأ يهرس بيبكي ليه بيبكي ليه اهو ابكي وخلاص اهو بيعيط نعيط لكن ما فيش في المعاني ولا اي حاجة من الكلام ده هو ده فعشان كده دي اسمها احوال ان انت جت دخلت تصلي ولا عملت حاجة دخلت لقيت ما شاء الله قلبك رق وعينك جت تسأل في ايه ما تعرفش احد مشايخنا مرة راح سأله هو شريم صلى وراح قاعد يبكي انا عايز افهم دي تعيط فيها ليه مش عياط دي افهم قال له كده رحمة هو نفسه مش عارف دي اسمها ايه حال حاجة تتغير طبعا انت لو عيطت في اليوم ده تطلع تقول احلى يوم لا لا لا حاجة تانية خالص لا موضوع تاني موضوع تاني خالص وهو رحمة يعني ده ليس بكسبك انما انهي اللي كنت تفرح بيه ان اليوم اللي تطلع منه تيجي الحرام يقرب منك أعوذ بالله ده اسمها الخشية إنما البكاء ده حال هو ده المتقلب الثابت إيه بقى الخشية الثابت إيه التقوى الثابت إيه توكل دي المعاني اللي لازم تكون اتغرست في قلبك إنما لو مسكت في يوم عيطت فيه ولا إحساس كده نشاط شوية يوم قريت لك فيه مش عارف قد كده أكتر يوم قريت فيه وقعدت تقول هو ده المقياس والمعيار يبقى أنت مش فاهم حاجة فهمتك يبقى عايزين نطلع بإيه عايزين نطلع بثوابت هي ده القرار اللي أنا ببحث عنه إيه الثابت اللي هيثبت ليك بعد رمضان اكتب بقى ورقة وقلم ده واجب عملي بجد مش هزارة أنا خليت الشباب هناك في الاعتكاف كانوا مثلا بتاع 20 واحد كل واحد كتب وقلت له هتابعك عليه انا مش بهزر قلت اللي هيكتب بقى كلام اللي هو كبير ده وبتاع ده يبعد عنه فانا عايزكم دلوقتي تعملوا كده كل واحد ورقه وقلم وهاتوا لي الحاجات دي وابعتوها لي عشان نتناقش فيها ابعتها على الايميل ابعتها لي في المسجد عشان نوصل لحل ما احنا مش هنقعد طول الوقت كل رمضان يضيع وتبقى هي لحظات حلوه وجميله نقضيها على مدى شهر وبعد كده ما استفدناش حاجه هتطلع بقرارات ايه هي الثوابت اللي هتثبتها رقم واحد عشان بقى في ضوء الكلام ده تكتب خطتك الإيمانية للسنة الإيمانية دي إصلاح الفريضة فجر أخباره هيبقى إيه عايزك تبتدي بقى تصحى من قبل الفجر بشوية تثبت الحكاية دي اصحى قبلها بنص ساعة بس وقوم اتوضى عقبال ما تتوضى قدامك تلت ساعة تصلي لك فيهم ركعتين وتوتر ان شاء الله تصلي بقصار الصور يعني جيب فيهم مثلا صور بسيطة خالص عايز اوصل لمئة آية يعني لو قريت لك عامة وعبسة و... الحاجات الصغيرة دي والنزعات وبتاع تجيب لك من بتاع في المئة آية ثلاث صور كده ولا حاجة ما تجيبش ربعين تمام حلوين قوي اقرأ سورة الواقعة احفظ سورة الواقعة وخمس ست آيات كان جنبيهم خلصت جبنا المئة آية حلو كده يوم ما تبقى انت مخلع خالص مش جايب اي حاجة يعني يبقى جبنا المئة آية عايزين نثبت ان يبقى هي ده الثابت من الثوابت بتاعتنا واحد بقى هيبقى نشيط بجد وهياخدها بجد وربنا موفقه من قبل كده يبتدي بقى يعلق الكلام ده خالص يبقى ورده اللي كان محافظ مثلا على اربع ارباع يبقى جزء يبقى جزئين وهكذا يبتدي يعلي على اخر ثابت كان عنده ماشي يبقى هصحى قبل الفجر بايه بشويه ابتدي بقى اشهد الفجر في الوقت ده لان ده وقت البركه يبقى وقت السحر ويبقى وقت عظيم جدا تتنزل فيه الرحمات وتستغفر فيه وربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك أنا بقول اهو عايز تثبت بعد رمضان صلح من السحر لغاية الشروق وانت هتثبت صلي الفجر وتقعد قاعد الشروق يصلحوا يومك أولا زي ما قلنا السحر ده وقت النزول الإلهي فيمكن تدعي ربنا دعوة إن ربنا يثبتك ودي وسيلة أخرى هنقولها دلوقتي إن كثرة الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا صرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد تدعي في الوقت العظيم ده يكون ده سبب إن شاء الله أن ربنا يثبتك على الطريق وإصلاح الفجر نفسه أنت في ذمة الله وفي نفس الوقت إصلاح الوقت البكور بقى في بالأذكار حصلت عمرة وحجة تامة تامة فعملت رصيد إيماني في أول النهار فده يكون إن شاء الله عاصم ليك من الوقوع في الفتن ومن الوقوع في المعاصي والذنوب وبالذات أن لو تأملت أذكار الصباح والمساء هتلاقي كلها فيها معاني الحفظ والرعاية يبقى ده حاجة من الثوابت اللي احنا عايزين نظبطها أول حاجة قلنا إصلاح الفرائض لا سيما الصلوات الخمس لا سيما صلاة الفجر تاني حاجة إصلاح الحال مع القرآن رمضان درس القرآن فيه درس واضح تماما أول حاجة القرآن هيظبط لك يومك ويطهر لك قلبك لأن القرآن رحمة وإحنا ما بنشتغلش إلا بالرحمة فاكرين أنت كنا نقول إيه البنزين اللي بيحركك تنزل في ظل الرحمة تشتغل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فيطهر لي قلبي من أثر الذنوب اللي هي بتقف حائل بيني وبين ربنا وفي نفس الوقت يشفي صدري من أثر الذنوب القديمة اللي برضه هي دي حجر العثرة بيني وبين الله فيبقى القرآن هيظبط لي الناحيتين دول فعشان كده يبقى مهم قوي إصلاح الحال بيه بس أنا عايز أصلح بقى الخمس حاجات بتوع الهجر الخمس حاجات بتوع الهجر واحد هجر التلاوة فعايزين ورد لا يقل بأي حال من الأحوال عن جزء يوميا لازم تموت ولا انك ما تقراش جزء اليوم واليوم التاني لو انا النهارده ما قريتش جزء بكره ما اقراش جزئين اقرا ثلاثه واحلف على نفسي ان والله الذي لا اله الا هو لا يمر بي شهر الا واكون قد ختمت القران تلاوه هتعمل الكلام ده هتثبت وهتكمل انما هتتعامل مع نفسك بالضعف لا بلاش احلف انا حلفت قبل كده وصمت فيها ثلاث ايام لا بلاش يبقى كل سنه وانت طيب يبقى اصلاح التلاوه اتنين السماع وانا عشان كده بقول خد بالكم قوي من الصلوات الجهريه وبالذات برضه صلاه الفجر وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا تقعد بقى تتامل قوي كده وتسمع قلبك الايات اللي بتتقري وهتلاقي رسائل مفيش بعد كده او يبقى في وقت بتخليه تبقى قاعد كده تسمع لك شويه غير ورد التلاوه ده خالص حاجه من الحاجات اللي انت تعالج بيها المشاكل انك تسمع صح وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير يبقى الاول نسمع صح ادي رقم اثنين اللي هو ايه هجر السماع يبقى نسمع صح رقم ثلاثة هجر التدبر وانا قاعد فهمت حاجه ادونها واروح بعد كده اشوف التفسير ما انا مش يعني امام المفسرين في زماننا يعني بلاش احسن انتوا هتطلعوا معاني احد الاخوه طريفه من الطرائف اللي حصلت السنه دي بنقول لهم ايه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قلنا فيها قولين للعلماء القول الاولاني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني قليل ان هم كانوا بيناموا وقت قليل والباقي كله بيقضوه في الصلاه والقول الثاني عند المفسرين العكس ان هم بيصلوا صلاة قليلة بس بيداوموا عليها كويس كده فالاخ بيقول طب الوقف فين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اخ طلع بقى من تحت بتاع كده وقال لك ايه الوقف على ما ازاي كانوا قليلا ما يهجعون يعني كانوا قليلا ما يعني ايه اللي حصل ما طب بقى كده تقعد ويعمل لك بايده كده ها مين ايه اللي حصل كانوا بيعملوا ايه يهزعون بيناموا فده تدبر عالي طبعا هو ده المطلوب بالظبط عايزين تأملات قرآنية كده عالية يعني التدبر عايزين تسمع وتشوف كده المعنى الآية دي بتخبك الآية دي بتخبط على قلبك أيوة أنا ده وتنزل الآيات احنا قلنا في دروس لماذا لا تتأثر بالقرآن وقلتها أكثر من مرة عشان الموقف ده ابن القيم بيقوله في أول كتاب الفوائد إنك تنزل نفسك منزل المستمع أو المخاطب يعني إيه إن الذين آمنوا وأنا كنت بقول كده يراها إن الذين آمنوا إحنا برضو وش مؤمنين إحنا تعبانين يا عم المؤمنين دول ناس فوق قوي إن الذين كفروا لا لا لا مش قوي كده مش لدرجة إن أنا أبقى كفار يعني إن الذين نفقوا ولا دول أعوذ بالله يا أخي حرام هم القرآن بتاع مين بقى ما خلصنا كده لا مؤمن ولا أتى ولا أتى فكده عمره ما هيتدبر حاجة خالص ولا هينزل أي آية في أي اتجاه القرآن كله الله أكبر بركة العلماء قالوا قد يكون في المؤمن خصلة نفاق وخصلة كفر فممكن يكون الآية دي مش لازم تكون كفر المخرج من الملة كفر جحود يعني آية زي دي هي بالظبط تنفعنا قوي في يومين بتوع شوال دول وبالذات بعد الفطور والانتكاسات والحاجات دي اللي بتحصل في الأوقات دي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا آه أيوة ده آمن وبعدين أقع وأقوم تاني وأقع ولما أقع الوقعة التانية بتبقى هدر بقى ازدادوا كفرا شوفوا العقوبة رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه والمنتكس لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا رمضان سبيل الهداية وده ضاع في الضلال ليه ولا انصرف عن ربنا عامل بالظبط كده زي واحد قعد يخبط على الباب فتح لقى جنة الله ده حلو قوي ايه الجمال ده وايه ده وايه ده وايه ده السلام عليكم هو ده اللي انت عملته بالظبط دخلت رمضان الله يا وسكينة وطمأنينة وقرآن وصيام وحج يا جميل جدا جدا السنة الجاية ان شاء الله نبقى نشوف الموضوع ده فينفع بعد ما يفتح لك ويقعدك في قصر النعم دي كلها تيجي بعد كده تسيبه وتروح تقعد لي في الجحر اللي انت قاعد فيه انت اللي اخترت بعد كده انت اللي اخترت الجحر وسبت القصر فعشان كده بقى عيش في الجحر وتعذب بقى في الجحر ده بدم انت اللي اثرت المعاصي والذنوب والمخالفات على جنة طاعة الرحمن فآية زي كده أعرف إزاي أتدبر فيها وأنزلها على نفسي علشان أحس يبقى هجر إيه؟ التدبر في هجر العمل التحاكم إلى القرآن إن القرآن الآية فوق دماغي الأخت تسمع وقرن في بيوتكن خلاص سلم لما الآية تخضك وانت مش قادر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حكم ربنا فوق دماغك من فوق طالما حكم الله خلاص كل صغيرة وكبيرة آخر واحدة الاستشفاء إن أنا استشفي بالقرآن قلبي وبدني أرقي نفسي وفي نفس الوقت برضه أرقي قلبي بقى بالقرآن الله سبحانه وتعالى من حكمه أن يخرج أضغانهم هيطلع اللي في قلبك وهيظهر اللي جواك ورمضان أنا مسميه الغربال بيطلع وبيغربل والصافي هو اللي يبقى موجود والشوائب تقعد لسه في المنخل فعشان كده انت محتاج تفهم كويس قوي المعاني دي قلنا تاني حاجة إصلاح القرآن إصلاح الحال مع القرآن رقم ثلاثة الذكر ولذكر الله أكبر اجتهد في رمضان في أنك تحافظ على ولو تسبيح طب شوفوا دي وإن من شيء إلا يسبح بحمده صح ولكن لا تفقهون تسبيحهم طب الجو بيقول إيه الناس بتسبح الكل في طاعة الرحمن عبودية الكائنات فيقول في الآخر بقى إيه يختمها مثلا إنه كان سميعا سامع اللي بيسبحوه صح تمشي ولا ما تمشيش يعني بيقول كل حاجة بتسبح بس انت مش سامع تسبحهم فيختم يقول إنه كان سميعا عليما سامعهم وعلمهم تمشي كده تمشي ولا ما تمشيش لكن يقول إنه كان حليما غفورا إيه اللي جاب الحلم والمغفرة إنه كان حليما على من لا يسبح فمن لا يسبح مستحق للعقوبة لو شفت اسم الله الحليم اعرف ان فيه عقوبة بس ربنا حالم عليها إنه كان حليما على من لا يسبح غفورا لمن يسبح شفتوا الذكر قلت لهم برضو ان احنا بنقف على المعاني دي نقول ايه التسبيح ده حاجة كده يعني حاجة كويسة التسبيح ده مش واجب التسبيح ده مستحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحاجات دي الآية بتقول ايه بتقول ان اللي ما بيسبحش مستحق للعقوبة يبقى لازم تسبح يبقى لازم تذكر يبقى لازم يبقى ليك ورد من الأذكار استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتهليل وتحميد وتكبير وحوقلة لازم هو ده اللي هيشفي صدرك غير كده يبقى بتحرص في الماء يبقى أنت في سكة تانية تايه الذكر لتستغل وقتك بالذات بقى في تحركاتك وانت بتركب وانت رايح هنا وجاي من هنا لسانك لا يفطر من ذكر الله ده يثبتك إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله عايز تثبت اذكر الله تمام الأمر الرابع قلناه الصحبة هو رمضان كانت ايه الميزة ان انت بتخش المسجد تلاقي ما شاء الله ناس قد كده وكلنا متعاونين على الطاعة تروح تصلي تهجد بالليل تلاقي الوشوش هي هي والناس هم هم الجو الإيماني ده بينشطك إنما لما تبص بقى بعد كده ما تلاقيش حد خالص الغربة ثقيلة محتاجين صاحب ساحب إلى الطاعة تذكر قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يبقى الأمر الرابع الصحبة الأمر الخامس الدعاء الله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب من من أجيب دعوة الداعي إذا دعاني عايز تستشعر القرب أنا في درس أدعوني أستجب لكم قلت عايز تعرفه يعني يا عم ولا أسماء وصفاته وكلامه الكبير وانت لسه قدامك قد كده عشان تتعلم وتعرف ومش عارف ايه عايز وصفة سريعة دلوقتي تشتغل بيها لغاية ما تتعلم بجد بقى بشكل منهجي ارفع ايدك ارفع ايدك وحس قربه وانت هتعرف هو مين استشعرها كده وابتدي كلمه وناجيه أكثر من حمده وشكره كلمه كلمه قل له أنا تعبان قل له أنا خايف أبعد عنك قل له أنا بحبك بس خايف أكون بقولها كده بلساني ومش في قلبي يا رب اغرسها في قلبي يا رب ما تجعل في قلبي حب إلا ليك ولا تعلق إلا بيك قل له قل له أنا عرفت أنت مين بجد يا بقى أنا بالمخالفات دي بالذنوب دي وبعد كده تكرمني وتوقفني بين إيديك وتخليني أصوم وأقوم وأقرأ وأعمل الطاعات دي كلها أنت كريم قوي أنت جواد أنت شكور انت حميد انت جميل انت طيب شوف طيب يا ارفع ايدك كلمه حس بيه حس بقربه وانت تخلص كل مشاكلك في الحياة هو ده الدعاء الدعاء هو العبادة عشان كده الدعاء مخ العبادة عشان كده عشان بيعلمك كل الدروس دي بيعرفك هو مين برفعة ايد وكلام طالع من القلب بس تظن انك تلجأ بيه ويخذلك والله لا يخذلك من الذي لجأ إليه فأعرض عنه انت بس روح له بكلك روح له بكل حتة فيك ما تفكرش في اللحظات دي إلا فيه وانت هتفهم يعني ايه ربنا بس لو وصلنا للمرحلة دي مش هتقدر تعمل المعاصي هتلاقي نفسك مستتقلها هيحبب ليك الإيمان هيزينه في قلبك هيكره إليك الكفر والفسوق والعصيان مش هتبقى قادر يشوفك حيث نهاك ويفقدك حيث أمرك مش هتبقى قادر هتبقى قلبك بيهتف من جواك بيقومك بيقولك وعجلت إليك ربي لترضى أيوة هي دي هو المعنى ده لو نطلع بيه من رمضان لو نطلع بيه من جلستنا دي كفانا عايزين نصلح حالنا مع الدعاء عايزين نحصن الفرائض بنوافل نتحبب بها إليه أصله قال كده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هتحبني هتحبني أنا أنا على إيه عشان صليت ركعتين ما خدوش معايا دقيقة ولا دقيقتين تحبني عشان دول اه يحبك طول ما انت عايز تعمل كمان زيادة عن المطلوب يحبها فيك قوي فيقربك منه عايزين نحصن هذه الطاعات بالنوافل فيبقى في قيام ليل ركعتين زي ما اتفقنا يبقى في اتنين وخميس يبقى في ستة من شوال يبقى في نوافل صدقات مش بس واقف على الواجب فقط أنا عايز أديك في الختام كلمات من رمضان إلى قلبك رمضان ولا فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة لكن من كان يعبد الله في رمضان فقط فإن رمضان يمضي ومن كان يعبد الله وحده فإن الله حي لا يموت إذا كنت حبيت رمضان فاعلم أن حسن العهد من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة بتقول دخلت عجوز وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعجوز من أنت قالت أنا جسامة المزنية قال بل أنت حسانة المزنية كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال إيه يعني برضو غيرة السيدة عائشة حتى من العجوز ايه يعني مين دي اللي انت مهتم بيها قوي كل شوية تقول لها كذا كذا قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان فمن حسن العهد برمضان ألا تنقض ما بنيته من الصالحات رمضان كان ماسك معاك المعول وانت قاعد بتبني صرح الإيمان بتاعك طوبة ورا طوبة وقاعد بتبني عملت الدور الأولاني وفتحت وهتعمل اهو يا عم ما شاء الله تيجي بعد كده وتنقض كل هذا فلا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا عايز حسن العهد برمضان خد بالك باللي انت بنيته اللي انت بنيته ده حافظ عليه يا ريت بعد كده يجي يبص عليه الاستشاريين يبصوا يقولوا لا معمول صح احنا عايزين كده الملائكة تطلع على هذا العمل وترفعه إلى رب العالمين فيقبل يتعمل ازاي دي ان انا ابقى خايف قوي ان عملي لا يقبل احلها بواجب عملي بسيط قد كده ان انا اقعد طول شهر شوال ده على الاقل ولو مرة وانت بتصلي نافلة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب تقبل يجي حد يقول لك ايه اخبار رمضان السنه تقول له بس اسال الله القبول من قلبك مش اللي هو ايه نسال الله القبول القبول واخد بالك انت بقى الاعمال اهي كلها فنسال الله القبول يعني لا بجد من قلبك قول له ادعي لي بس ربنا يتقبل لا ايه اخبار العمره السنه دي الناس كانوا بيقولوا زحمه قوي بتاع بس انت تلاقيك نفدت انت يا شيخنا صح ظبطت انت المسائل هناك ايه الاخبار وبتاع يا عم نسال الله القبول حد عالم الله اعلم الأعمال اللي في الظاهر دي إيه أخبارها عند رب العالمين لم تنفعنا إلا ركيعات كنا نصليها بالليل ما كانش حد مطلع عليها يبقى الخوف من عدم القبول هو ده طريقك للقبول أن تخاف ألا تقبل عايزك كنا في رمضان حاطين شعار إيمانا واحتسابا عايزين نحتسب إيه بقى في شوال عبادة في الهرج كهجرة إلي وانت طلعت في رمضان طلع الهرج كله وعلى طول الهرج الفتن ان الفتن دي كانت اخف شوية في رمضان اديك عندك برنامج يومي مشغول بيه بالليل صلاة والنهار بتقضي اورادك واحوالك وشغلك وماشية الامور كده دلوقتي منك لنفسك بقى يا حلو فالفتن تبقى اكتر فعايزين نستشعر المعنى ده عبادة في الهرج في الفتن الهرج وقت كثرة القتل في آخر الزمان عبادة في الهرج والفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عايز تاخد ثواب المهاجرين دول بقى اللي هم وصلوا فين المهاجرين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا يبلغه بإيه إنك تحتسب هذا المعنى كن هذا الشاب الذي نشأ على طاعة الله لتكون من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله قلنا هتاخد بالك قوي من تزيين إبليس اسمع الآية دي بقى هتلخص اللي احنا قعدنا نقوله كله وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أدي تدبر القرآن اللي احنا كنا قاعدين نتكلم عليه اللي هيفك إقفال القلب ماشي طيب اسمع بقى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم وصلت وإحنا هو أولها تاني أفكها بالعربي إن الذين ارتدوا على أدبارهم آدي الانتكاسة اللي بتحصل بعد رمضان آدي الفطور اللي بيحصل بعد رمضان ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما الصورة بقت واضحة خالص من بعد رحمات رمضان من بعد صلاة وصيام وقيام ومن بعد المعاني الجميلة دي من بعد ما تبين لهم الهدى ايه اللي هيجيب رجلهم ورا الشيطان هيعمل ايه سول لهم يعني ايه سول زين لهم تزيين الشيطان هيزين لهم اللي هي الحتة بتاعت العجب اللي هيقول له عملك حلو وتمام ومية مية او املى لهم هيديله طول امل لسه بدري انت شباب عيش لك يومين يا عم انت هتقفل على نفسك من دلوقتي ليه بعدين لسه في رمضان ورمضان ورمضان ان شاء الله هتبقى اخر تمام احنا لسه عندنا حادثة الاخ راجع من العين السخنة هو ووالدته واخته والولد قدكم عنده 20 سنة لحظة ما تفهمش ايه اللي حصل الدريكسيون اتعمل من ايده نام الله اعلم المهم خبط في إعلان كبير قد كده والدته توفيت في الحال وهو دلوقتي مهدد بالشلل واحد من اللي كانوا بيحضروا معانا ده بقى رجع من رمضان وعيد وكان بيقضي مع أهله عادي خالص مفيش حاجة يعني عشان تبتدي انت تقول تلاقي بس عمل مخالفات تلاقي كان مش عارف ايه عشان تريح دماغك اهو عندك طول أمل مش هينفع الشيطان سول لهم وأملى لهم مخطط إبليس المعروف قبل رمضان يغفل الناس عنه في شعبان بعد رمضان إن السيئات يذهبن الحسنات إن هو يحبط العمل بأنك يوقعك في السيئات زي ما قلت لك بعد كده ربنا قال إيه إيه أصل الداء خالص فيهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر اللي هي إيه إن أنت هتقع في ذنب واحد كده بس يعني حاجة بسيطة مش قصة مش موضوع حاجة كده سنطيعكم في بعض الأمر نعمل صفقة مع إبليس في دي بس في البص بس يعني ما فيش غير كده الباقي كله هبقى تمام لكن في النظر لا انت عارف الوضع مش هيستحمل أو في دي أو في دي أو في دي فعملت صفقة معاه في بعض الأمر ربنا قال ايه والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم إيش معنى يضربه على وجهه ودبره عشان هو تولى الأدبار مش هو لف فيبقى عقوبته من جنس عمله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله هي دي اللي انت بتعملها الحاجة اللي بتغضب ربنا بس شيء واحد يغضب الله ممكن يضيع كل اللي انت بتعمله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم تكره تبقى في الجنة تكره لذة القرب منه رضوانه تكرهه وتسيبه سبته ليه اياك تسيبه اوعى الشيطان يخليك تسيبه حتى لو اليومين ثلاثة اللي فاتوا حصل فيهم اي عك يعني خلاص قفلنا بقى نبتدي بقى نصحح من دلوقتي أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم الغربال شغال جدد توبتك لتقابل فطور رمضان فطور رمضان ده محتاج أول حاجة علشان لا تفطر هكذا فهمنا القصة القصة بتقول إن احنا عندنا ثوابت وعندنا متغيرات لو نزلنا لمستوى الثابت يبقى كويس قوي ما بقاش عندنا متغيرات ده اسمه فطور إنما لو كلت من الثوابت ده يبقى اسمه انتكاس أنا مصبت خمس صلوات والرواتب ما بقيتش أصلي الرواتب كانت ثوابت ده اسمه انتكاس انما انا كنت مواصل ان انا اجيب الرواتب واجيب فوقيهم كل يوم شوية كمان ما بقيتش اعملهم دول مش قادر اوصل للدرجة دي دي الحالة دي اسمها ايه فطور دي اللي النبي قال فيها صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة كل حاجة ليها نشاطها تلاقي نفسك كفاية قوي وفي وقت في فطور الفطور ده انت مثبت بس واقف على الثواب بتصلي الخمس صلوات بتعمل الجزء ما عندكش زيادة عن كده يتواجه بايه ربنا قال اللي يواجهه يواجهه قلنا بحاجتين اول حاجة اجدد التوبة لان الحالة دي الانتكاس يبقى عملت ذنوب عشان وقعت لان كده مصيبتك في دينك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا تاني حاجة الشكر ربنا قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا هو يعني حضرتك لما دخلت اتفرجت على القصر وما عجبكش او عجبك وبعد كده رحت واخد بعضك ورجعت في الجحر اللي احنا قاعدين فيه ده انت كده ضريت ربنا في حاجه انت اللي ضريت نفسك فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بص الايه تتختم ازاي بتقول كل حاجه اهو خواتيم الايات بتقول كل حاجه اهي وسيجزي الله الشاكرين مش عايز تنقلب مش عايز تحود اشكر اعلمك حاجه في السريع برضه واجب عملي إدمان الحمد عايزك اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله جاء رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به حديث رواه البيهقي وحسنه الألباني قال قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله يا شباب صلاة الفجر بتقول لك ما تسيبنيش فأنت معي في ذمة الله القيام بيقول لك ما تسبنيش فأنا دأب الصالحين ومكفرة للسيئات قربة إلى ربكم صلاة القيام بتقول لك لا تكن يا عبد الله كفلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ابن عمر شاف ان رجله بتقع على شفير جهنم خلاص هيقع وان ثوبه هيبتدي يحترق بالنار فجري للسيدة حفصة عشان يفهم تأويل الرؤية دي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل الرجل كان يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه ده منافق اهو قال لا ستنهاه ما تقول قيام الليل يا شباب بيقول لك ما تسبنيش الصيام يا شباب لا عدل له لا مثل له ملوش زي بيقول لك ما تسبنيش أنا والقرآن شافعان لك يوم القيامة المصحف بيقول لك أرجوك ما تسبنيش من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف إن من أعظم الصدقة أن يترك الإنسان مصحفا ورثه مصحف كان بيقعد يقرأ فيه واداه لأولاده وهكذا مش مصحف يديله يعني يشتريه يقول لهم يبقى كده ده ورث لا بيقرأ فيه المصحف بيقول لك أرجوك ما تسيبنيش المسجد بيقول لك أنا بيت كل تقي أرجوك ما تسيبنيش وعايزك في الختام استشعر بقلبك أغمض عينك الآن واستشعر لو أن هذا نداء إلهي من رب السماء لا تتركني فما أنت قائل هل ترد يده وهو يتودد إليك ليل نهار لتتوب إليه ما تسبنيش أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا